بسم الله الرحمن الرحيم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا بالتذلل لعظمته ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره ولا نعيم إلا في قربه ولا طاعة إلا في رضاه وتوحيد حبه سبحانه وتعالى يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله ولا يسأل عن علة فعله سبحانه وبحمده يعز من يشاء ويذل من يشاء فهو يحيي ويميت ويرفع ويضع ويعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان وللحوادث سلوان يهونها وما لما حل بأهل الإسلام سلوان عندكم نبأ عما يحدث لإخوانكم المسلمين هنا وهناك فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى فما يهتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم أنتم يا عباد الله إخوان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم أنتم يا عباد الله إخوان لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أحبتي في الله نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان أن يجمع بيننا وبينكم في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نهاية الطغاة هذا هو عنوان لقائنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم فأعيروني أحبتي في الله القلوب والأسماع فإن الموضوع هام هام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير نعم أيها الإخوة الكرام فإن الله عز وجل هو الحكم العدل وهو الذي يعز من يريد ويذل من يريد ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويعز ويرفع من يشاء ويذل ويخفض من يشاء ومن يهن الله فما له من مكرم فهذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه إذا توفرت الأسباب للنيل من الأعداء أو من الظلمة أو من الطواغيط أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لقد وصل الحال بهذا الطاغوت الذي رحل عن بلادنا والذي جسم على صدور أمتنا وعلى بلادنا قرابة ثلاثين سنة من الذل والهوان من البغي والظلم والطغيان من السجون والمعتقلات والتعذيب من الإهانة والتحقير والإذلال من الفساد والإفساد والضلال والانحلال ما الله به عليم وبنهاية هذا الطاغوت قد تكشفت كثير كثير من الحقائق ما كنا نظن أن الفساد يصل بهذه الصورة ويستشري في البلاد بهذه الصورة الفظيعة والله لقد وصل الحال ببعض الناس وهو يتحدث معي يقول وكأننا نعيش في حلم أو في حلم من الأحلام نحن كثير من شبابنا قد جاء إلى هذه الحياة ولا يعرف إلا هذا الطاغوت قال ما رأينا من قبله وما حضرنا وعشنا من قبله من الطواغيت ولكننا ولدنا وما رأينا غير هذا ولكن أخذ يعقب ويقول والله لقد وصل الأمر بي أنني كنت أظن في بعض الأوقات لجبروته ولطغيانه وبغيه أن هذا الطاغوت لا يموت أبدا وقد نسى وتناسى قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقد نسى أن دوام الحال من المحال وتلك الأيام نداولها بين الناس وما أجمل وأروع ما قال أبي الجوزاء لما سقطت دولة بني أمية وبدأت تقوم دولة العباسيين فتية فإذا بأبي الجوزاء يقول هذه الكلمات قال والله ليعزن الله عز وجل بني أمية كما أعز غيرها من الأمم السابقة ووالله لا يذلن الله بني أمية كما أذل غيرها من الأمم السابقة نعم أيها الإخوة هكذا الحال ثم تلا قول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس فالأيام دول يوم لك ويوم عليك من أجل هذا لابد أن تعتبر وأن تتعظ بأمثال هؤلاء ولا يمر هذا الحدث عليك مرور الكرام يأتي طاغوت ويرحل طاغوت يأتي دكتاتور ويرحل آخر وأنت لا تعير ذلك سمعا ولا انتباها لا لابد أن تنتبه وأن تأخذ العبرة والعظة من الأحداث ومن التاريخ ومن الأزمان ومن غيرك من الأشخاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به الناس هل كان يظن أحد أن الدولة هي التي ترعى الفساد إن الأصل في الدول وفي الحكومات أنها هي التي تحارب الفساد وهي التي تتابع المفسدين لكن الدولة ترعى الفساد وتحمي المفسدين هذا شيء عجيب بل إنه شيء عجاب وهذا شأن الطواغيت والطاغوت هو ما تجاوز حده من أجل ذلك فما بالك بطاغوت من هؤلاء الطواغيت الذين زالوا على رأسهم رأس الطواغيت هذا مبارك اللا مبارك الذي أذاقنا الذل والهوان وأذاقنا شتى أنواع الأسقام والآلام حسبنا الله ونعم الوكيل وغيره من الطواغيت والعجيب أن الشعوب قد استمرأت هؤلاء الطواغيت وألفت ذلك الطغيان والواحد منهم يسير كأنه هيكل بشري قد نزع من على جسده اللحم ولم يبقى في جسده دماء وهو يسلم الأمر ولا يفعل شيئا إن هذا لشيء عجيب لماذا؟ لأن الناس ألفوا هذا الطغيان وهذا الظلم وهذا البغي حتى كما ذكرت لك آنفا أن بعض الناس قد وقع في قلبه اليأس من مثل زوال هذا الطاغوت أو هذا الدكتاتور وغيره من الطواغيت الذين نسأل الله عز وجل أن يعجل بإزاحتهم من على صدور الأمم والشعوب لكن أيها الإخوة إن كانت هذه الثورة كانت سبب في إزالة مثل هذا الطاغوت ولكن لنا في التاريخ والعبر لنا في التاريخ عبر وعظات والسؤال الآن ماذا بعد الثورة ماذا بعد الثورة إن الناس صفقوا وطبلوا وضحكوا وفرحوا بزوال هذا الطاغوت لكن ماذا بعد الثورة هذا هو السؤال الذي يجب أن ننتبه إليه جانبا أو ننتبه إليه وأن نعيره انتباها عاليا انظر وتأمل في التاريخ بسرعة كده حينما قام الانقلاب في سنة 1952 وما بيسموها ثورة يوليو وكانت الإطاحة بهذا الملك فاروق الذي كان يلقب بالملك الفاسد ماذا بعد الثورة ابتليت الأمة وابتليت مصر بطاغوت أكثر فسادا وطغيانا من الملك الفاسد جاء هذا الطاغوت للاشتراك الشيوعي وأخذ يبث الشيوعية ومبادئ ماركس ولينين في الشعب المصري حتى انتشرت الشيوعية بين أبناء مصر ثم بعد ذلك قضى الله عز وجل على هذا الطاغوت وجاء طاغوت آخر 1970 ماذا بعده جاء ليصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل علماني ليبرالي وبدأ يعلنها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة هي دي العلمانية إن العلمانية لا تعترف بدين والعلمانية لا تمت إلى العلم بصلة فالعلمانية ترجمتها اللادينية أو الدنيوية يكون عندك علم يقول لك ده علماني ليبرالي يعني ايه تبقى عندك مش ينتسب للعلم يقول لك مجموعة المثقفين والمفكرين لا هؤلاء يضحكون علينا إنما العلماني هو الذي لا يعترف بهم بأي دين وإن تظاهر أنه مسلم وبدأ كانوا بيصرحوا في الإعلام الفاسق الفاجر الداعي بعض المذيعين اللي بيتلونوا على كل الألوان كل لون يا أخي سبحان الله كل يوم تتلون غير ذلك بك أحسن يتلون معك في يوم وليلة بدأ يقول ويعلنها إحنا مش عايزين دولة دينية وبعدين قال وبعدين إحنا دولة مدنية وإن إحنا عايزين الدين يبقى داخل المساجد بس طيب أنت عايز الدين داخل المساجد يعني إيه يعني حضرتك تعبد ربنا تصلي وتركع وتسجد داخل المسجد إذا خرجت من المسجد افعل كيفما شئت اسرق ازدي غش كل الربا اظلم كل أموال الناس بالباطل افعل ما تشاء أصل الدين داخل المسجد بس لما خارج المسجد كل شيء مباح ولذلك دمروا وأفسدوا الشعوب ودمروا البلاد وخربوا البلاد رؤساء العصابات من أمثال هؤلاء الفسقة تعالى انتقل بعد كده في 81 يقتل الطاغوت ويمسك طاغوت آخر هذا الدكتاتور الذي جسم على صدر مصر أكثر أو ما يقرب 30 سنة أذاقنا فيها الذل والهوان والولاء التام للكفرة وعباد الصلبان والمشركين وولاء التام لليهود ولأعداء الإسلام والحرب الشعواء الشنعاء على الإسلام وعلى المسلمين ولعلكم استشعرتم ذلك في اللحظات أو في الأيام الأخيرة قبل قيام الثورة تعالى انتقل تعالى كده في ثورة 1963 في سوريا قامت الثورة لكي تتخلص من حزب من الأحزاب الذي يظهر لا يكن بل يظهر عداءه للإسلام ولأهل السنة والجماعة اللي هم حزب البعث البعثيين فماذا كان بعد الثورة كان بعد الثورة أن الناس لم يحسنوا الاختيار فكانت النتيجة أن تقلد الحكم حافظ القرد الذي يلقب بحافظ الأسد وهو قرد بل القرد أفضل منه الذي دمر مدينة حلب وقتل الموحدين من أهل السنة والجماعة في يوم الجمعة ضربهم وهم في المساجد بالطائرات والدبابات والذي كان يذيق النساء والموحدين في سجونه ومعتقلاته أشد وأنكى أنواع العذاب فحسبنا الله ونعم الوكيل ذهب هذا البعثي ومات وهلك وجاء ولده ما زال في سوريا ينتمي لنفس الحزب حزب البعث الحزب الباطني في 68 1968 وتحصل الثورة في ليبيا ويأتي ليقود هذه الثورة ويجسم على صدور شعب ليبيا وعلى أهل ليبيا اشتراكي شيوعي رافضي وهو القذافي الذي يذيق شعبه شتى أنواع النكاية خاصة أهل السنة والجماعة في 2003 يسقط صدام حسين وتقوم حكومة أخرى رافضة يسقط بعثي عدو لأهل السنة والجماعة وكان يعذب أيضا وكأنها منظومة واحدة اتخذها هؤلاء الطغاة على شعوبهم وعلى الناس السجون والمعتقلات والتعذيب يسقط ويقوم مكانه حكومة رافضة تطيق أهل السنة والجماعة شتى أنواع التعذيب والنكاية والقتل حتى أنهم يقتلون الشباب المسلم وهو حي محترقا بعد سكب البنزين أو السولار عليه ويشعل فيه ويوقظ فيه النيران ماذا بعد الثورة ماذا بعد الثورة هو ده المطلوب الدولة الآن مصر بتمر أخبر وأكبر حدث في التاريخ ما حصلش في تاريخ مصر أبدا هذا الحدث الذي تمر به البلاد هو أكبر حدث تمر به مصر في تاريخها ليه؟ مفيش حكومة مفيش رئيس دولة بالك مفيش شرطة مفيش جهاز أمن نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء الأمر يحتاج لتوعيه يبقى السؤال احنا فرحنا بالثورة كويس لكن ماذا بعد الثورة هو ده المطلوب يا ترى اللي هيجي بعد كده وهينصب هيكون ايضا طاغوت من الطواغيت فيذيق الناس البؤس والشقاء والفقر والمرض والجوع والذل والهوان كما حدث وانا مش بذكر لك يعني هذه الثورات ان انا بيأسك لكن بقول لك لابد ان انت تعي المرحله اللي انت مقدم عليها كيف تفكر وكيف تستشعر الأمر إن بعض الناس لما بنقول لهم الشريعة وتبقى دي حاجة أساسية ومطلب شعبي بعض الناس بيقول لي أنا خايف من الشريعة وتطبيقها طب ليه خايف ليه إيه اللي مخوفك من الشريعة قال أبدا أصل يا عم الشيخ الشريعة دي حاجة كبيرة قوي قلت له يعني إيه حاجة كبيرة قوي قال لي أقول لك بصراحة قلت له قول قال لي أصل إحنا لا هنشوف لا مسلسلات ولا أفلام ولا مسرحيات ولا راقصين ولا راقصات انتوا هتحرمونا من كل الحاجات دي نروح فين بقى يعني انت من اجل هذه الشهوة تريد انك انت ما تطبقش الشريعة وتطالب حتى بالشريعة قال الشيخ احمد محمد شاكر رحمة الله عليه محدث مصر ابو الاشبال قال ومن رفض الشريعة الاسلامية او رفض التحاكم اليها فقد خرج من الملة فالأمر مش زي ما أنت فاكر سهل يسير إنما الأمر جد خطير فما بالنا لا نفكر ولا نعي بما نقدم عليه والأيام بتجري سريعة خد بالك الأيام بتجري في أسرع ما يكون فمحتاج الإنسان يقظة مش محتاجة نوم وغفلة المرحلة مرحلة فيصلية في البلاد لابد أن يكون عندك وعي عام تام وفاهم لما يدور حولك من أحداث النهاردة احنا هنعدل خمس مواد في الدستور أربعة يتعدلوا ومادة هيتم إلغائها وهي اللي تتحدث عن قانون الطوارئ والأربع مواد هتتكلم بالنسبة لرئيس الجمهورية اختياره والمدة بتاعته والإشراف القضائي إلى غير ذلك خلاص كويس طيب دورك انت بعد كده ايه المفروض انت تعمل توعية للناس وده دور طلبة العلم ودورك انت برضو كولي امر في بيتك يبقى دور الرجال والنساء الكل يتكاتف يد واحدة على من سوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والمسلمون يدا واحدا على من سواهم والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر هو ده يكون الحال التكاتف والترابط مصداقا لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر ده وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون العجيب في منظومة الفساد ان الناس استغربت محدش يتكلم بملايين كله بيتكلم بمليارات كان شيء غريب جدا يعني البلد بتنهب وبتسرق بطريقة بشعة جدا بالك والفساد منتشر عصابة مجموعة من العصابة مع بعض متكاتفة العصابة تكاتفت مع بعضها البعض للسرقة وللنهب وأنتم أنتم الشرفاء لا تتكاتفون ما زلتم تصرون على التفرق وعلى التشرذم وعلى التحزب كل حزب بما لديهم فرحون متى ستجتمع الكلمة ومتى ستتوحد الصفوف ومتى سيجمع الشمل إن لم يجمع الشمل وإن لم يتوحد الصف في مثل هذه الأيام متى متى خبرني بربك متى سيكون ذلك ولكن ماذا بعد الثورة يبقى أهل العلم قالوا ولا تقوم الدولة الصالحة إلا على ثلاثة دعائم الدعامة الأولى الدستور التي ستحكم به وتتحاكم إليه الدعامة الثانية الراعي الدعامة الثالثة الراعية ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة له مواصفات ايه هو الدستور هم عرفوه عندهم الدستور بتاعه اللي هو القواعد الأساسية التي تظهر وصف الدولة وحاكم الدولة بلد وتهيمن على سلطان الحاكم تأيده في بعض البنود وبعض النقاط لابد أن يقيد بها في الدستور أو بعض المواد هو ده باختصار عندهم الدستور طيب هو هيعدل لك الأربع مواد اللي قلت لك عليهم وهيلغي لك واحدة طب بقية الدستور ما هو مشكلتنا ان احنا بص وانت بتقرأ التاريخ كده تتعجب يقول لك ما تسلط طاغي من الطغاة على شعبه ولا دكتاتور منهم إلا بسبب جهل الشعب فهم بدأوا يتعمدوا ان هم يجهلون ايه الدستور ده آه، اي حاجة خلاص انا احد المستشارين لما كانوا من حوالي سنتين هنعمل تعديل في المادة 76 اللي هي بالنسبة لشأن رئيس الجمهورية اللي كان معدلها الطاغوت دوة اللي هي متفصلة وترزية القانون فصلوها ما ينفعش أي حد يلبسها ولا حد يتناسب معه هذه المادة إلا واحد بس هو أو ابنه بس كده متفصلة عليهم بالظبط ما ينفعش واحد تاني يخش بكتفه ما ينفعش فواحد راجل جاي وهيعملوا اقتراع زي ما هم هيعملوا لك اقتراع بعد ايام كده خلائل دلوقتي على الدستور والتعديل في المواد دي هيعملوا اقتراع فجاي بيقول المستشار انا بسال راجل كبير جاي بقول له انت عارف انت جاي ليه قال له اه انا جاي عشان ننتخب رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه انت عارف انت جاي ليه قال له اه انا جاي عشان انتخب رئيس الجمهوريه قال له لا احنا جايين بنعمل اقتراع على تعديل المادة 76 اللي هي الخاصة برئيس الجمهورية اللي عايز يرشح نفسه رئاسة الجمهورية ايه المواصفات اللي هي لابد تتوفر فيها علشان يبدأ يرشح نفسه بيقول لي جاي واحد تاني بيقول لك هو مثقف انت عارف انت جاي ليه قال له ايوه يا فندم انا جاي علشان ان انا الاقتراع على تعديل المادة 76 في الدستور قال له انت عارف المادة 76 في الدستور دي بتتكلم عن ايه قال له لا قال له لا قال له امال انت جاي ليه قال له يعني هي الحكومة هتختار حاجة وحشة لينا طب اهي بانت بقى كل حاجة وحشة اهو شفت الجهل فبدأوا هم يوصلون لهذه الدرجة ان احنا نكون جهلة فيبدأ يقول هنعدل احنا مش فاهمين هيعدل ايه هنشطب هنلغي هنضيف والناس مش فاهمة حاجة في اي حاجة هنعمل اقتراع على ايه مش عارف اهو رايح وخلاص هتقول ايه هقول نعم هي الحكومة بتجيب لنا حاجة وحشة ما بتجيب لناش حاجة وحشة خالص طيب لا لابد يكون الفترة دي عندك وعي على الأقل فقه السياسي بلد فالقانون أصلا الدستور ده أنت لو بصيت كده كله ونظرت فيه تقوم حضرتك ماسكه خد بالك ما عدا المادة رقم اتنين وتقوم مطبقه كده وترميه في المجاري لا المجاري لا هتتسد شوف له أي مكان تاني عارف نرميه فيه ليه؟ خد مثال المادة 263 في الدستور في قانون العقوبات المصري بتقول من واقع أنثى بغير رضاها حكم عليه بالأشغال الشقة المؤبدة أو المؤقتة إيه رأيك في المادة دي خدتوا بالكم منها ولا قاعدين كده شوف أوضح لك بالمثال يتضح المقام من واقع أنثى بغير رضاها حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة مسكنا واحدة عياذا بالله بتزني متلبسة بالزنا واحد بيزني بيها مسكناهم هما الاثنين قدمناهم للجهات المختصة قدموهم للمحكمة قدام القاضي سألها القاضي انت كنت بتزني بالراجل ده وبتفعلي الفاحشة قالت ايوه يعني معترفة ايوه يعني الراجل ده ما اكرهكيش قالت لا دي بمزاجي وبارادتي وعندي حرية شخصية انا حر كل واحد حر بقى في جسمه يعمل اللي هو عايز يعمله وانت قال ايوه انا كنت بفعل بيها الفاحشه كنت بزني بيها ايه يعني في ايه مشكله انتم زعلانين ليه قال لك يحكم عليهم او يحكم لهما بالبراءه ياخدوا براءه ده معترف ومعروف في الحدود ان الاعتراف سيد الادله ان المتهم طالما اعترف مش محتاجين بقى لا لشهود ولا لبينه خلاص هو اعترف انتهت فلذلك يحكم عليهم بالبراءة عليهما بالبراءة ليه ياخدوا براءة ليه قال لك لأن المادة بتقول كده من واقع أنثى بغير رضاها طب هو لما كان بيزني بيها وهي بتزني بيه كان برضاهم ولا مش برضاهم كان برضاهم يبقى هي راضية وهو راضي ملك ومالهم يا قاضي خد خد بقى المواد التانية بقى 273 و74 و75 و6 كل ده ميتينات و7 كل ده بيتكلم في قانون العقوبات اسمع الأشد من كده مش هتعرف تتحكم بإيه الدستور ده إذا دخل الزوج إلى بيت الزوجية فوجد الزوجة يزني بها رجل في بيت الزوجية فأخذت الزوج الحمية والغيرة فتقدم لكي ينال من هذا الرجل فقام هذا الزاني فضرب الزوج فقتله يتقدم الزاني ده والزوجة للمحكمة ويحكي القصة زي ما أنا قلت لك كده الاتنين ياخدوا براءة ياخدوا براءة ده قتل الزوج واعتدى على عرضه وعلى شرفه وفي قلب بيته ده مرتكب جريمتين جريمة القتل وجريمة الزنا وفي بيته وفي شرفه الاتنين ياخدوا براءة قال لك اه ليه الاتنين ياخدوا براءة قال لك لأن هذا الزاني لما دخل عليه الزوج كان في حال دفاع عن النفس والدفاع عن النفس مشروع فلما قتل الزوج كان في حال دفاع عن النفس والدفاع عن النفس مشروع وإلا كان الزوج سيقتله فياخد براءة هنا لأن كان في حال دفاع عن النفس طيب والزوج اللي مات ده قال لك لا ما في مادة في القانون بتقول كده أنه مادة 273 بتقول إذا ضبطت الزوجة زانية فليس من حق أحد أن يرفع دعوى الزنا إلا واحد وهو الزوج الله يعني لو مجموعة من الناس مسكوها وهي زانية بهذا الرجل وأدون محكمة ياخدوا براءة آه ياخدوا براءة ليه أصل من حق واحد بس هو اللي يرفع دعوى الزنا اللي يتهم الزوجة دي بالزنا واحد بس مين هو زوجها قال لك فهنا الراجل ده ياخد أول حاجة جريمة القتل كان دفاع عن النفس جريمة الزنا الذي من حقه أن يرفع دعوى الزنا على الزوجة هو واحد بس وهو الزوج والزوج فين الزوج مات قتل خلاص يبقى تسقط عنه دعوة وجريمة الزنا وهي كان المفروض اللي هيرفع عليها دعوة الزنا هو الزوج والزوج مات يبقى الاثنين ياخدوا ياخدوا براءة قس على ذلك كثير من هذه الزبالات فالمفروض تبقى عندك وعي وعندك المرحلة محتاجة كده وعندك وعي وعندك فكر سياسي لكن تعال شوف في الشريعة الشريعة ما جاءت إلا بحفظ ال- أو بالكليات الخمس خمس كليات جت بيها الشريعة حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض هي الشريعة جاية لحفظ الحاجات دي ربنا عز وجل ما شرع الحدود سبحانه وتعالى وما أتت التعزيرات والعقوبات إلا لحفظ هذه الأشياء الخمسة تخيل بقى لو الراجل ده ضبط وهو يزني بهذه المرأة وكان هذا الرجل غير متزوج إيه اللي يحصل في شهود أربعة شافوه كما يرون الشمس في العلياء في وقت الظهيرة لا يحجبها سحاب شافوها بيزني بها وشاهد عليه الأربعة يقام عليه حد الزنا إزاي؟ أنه يجلد مئة جلدة في ميدان عام والفضائيات تصوره خدت بالك ويتنشر الكلام ده على الفضائيات تفتكر ممكن واحد يفكر ان هو يزني هيتمسك كده ويتشد في ميدان عام ويتجلد 100 جلدة والفضائيات تصور وتنشر هذا الكلام لهذا الرجل تبقى فضيحة ما بعدها فضيحة عياذا بالله ثم بعد ذلك يغرب سنة يبقى حتى لو كان ليه مصالح في المحافظة هنا مثلا أو أي المحافظة اللي هو قائم فيها خلاص يبعد عنها سنة يبقى هيقع ضرر عليه يبقى بعد كده لما يجي يفكر هيقع عليه ضرر مادي هيقع عليه ضرر بدني لأن طبعا هيترك أهله ووطنه لمدة سنة يغرب تفتكر لو حب واحد تاني يزني ممكن يزني مش هيزني لذلك كان في المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودة الجرائم دي لكنها كانت قليلة كانت قليلة يقول لك احنا خايفين من تطبيق الشريعة يا عم الشيخ ليه يا جماعة خايفين من تطبيق الشريعة اصل لو طبقتوا الشريعة الشعب المصري كله دي هتتقطع اعوذ بالله من غضب الله. هذا من سوء الظن بالناس يعني الشعب ده كله ما فيهوش شرفاء هم المفسدين قد ايه يا جماعه القله دول المفسدين قد ايه فرعوني ده الطاغوت ده والحاشيه بتاعته قد ايه يعني هيجوا 300 هيجوا 1000 هيجوا 2000 3000 10000 هيجي مليون مثلا يبقى لسه في 80 مليون قاعدين للمحافظه على بقيه الشعب وعلى بقيه الناس يبقى مش كل الناس ايديها تقطع لا فلذلك هو لما يجي بعد كده ايديه تتقطع السارق ده ما هو لو كان مطبق الشرع ما كنتش هتسمع على المليارات دي والاموال دي ودلوقتي امريكا بتلعب لعبه حقيره لابد تاخد بالك منها الكلام ده عملته مع زوجة ماركس ماركس اللي هو كان أنشأ حزب الشيوعي وماركس اللي هو كان بيدعو إلى يعني الشيوعية أو مذهب الشيوعية وبدأت تعتنقه بعض البلاد زي روسيا كانت هي الأمة أيامها كانت الاتحاد السوفيتي قبل ما تتمزق وتقع وبدأ عبد الناصر يجيبه لنا هنا أيامه برضه ودخل الاشتراكية الشيوعية والقذافي ما زال وغيره وغيره كتير المهم هذا الرجل جمع من الأموال ما هو شوف كلهم كده شوية حرامية لصوص ماركس جمع أيامها ما يقرب من حوالي 17 مليون دولار فجت أمريكا شيطانة الأرض تعمل إيه قالت لزوجته تعالي عندنا وراحت مجمدة الأرصدة وده الحركة اللي بيعملها نفس الأسلوب القذر عايزين يعملوها مع مبارك الله مبارك جمدت الأرصدة وعطوها يدوب 750 ألف دولار وقال لها بقية الأموال دي تتصادر وخدوها ضموها إلى الخزانة الأمريكية مجموعة من اللصوص الحرامية سراق ما أنت منتظر إيه يعني نفس القصة هم اللي كانوا أعلنوا وعلى فكرة كل طلعة المليارات دي مش من مصر عشان تبقوا عارفين بمعنى يعني الأرقام اللي طالعة دي أبحاث جاية من الدول الخارجية من أوروبا ومن غيرها إن فلان ده عنده 20 مليار وده عنده 50 مليار وده عنده 60 مليار وده عنده 15 كل الأبحاث والتقريرات دي جاية أصلا جاية من بره ومنشورة قبل الأحداث دي فلما يجي يقول لك مثلا مبارك وأسرته 70 مليار دولار يا ولاد الإيه ده أنا كل يا أخي ما أفتكر الأرقام دي أفتكر بأكبر حرامي في التاريخ أكبر حرامي في التاريخ مين علي بابا علي بابا ولا 40 حرامي كان أكبر كان أكبر حرامي في التاريخ وأشهر حرامي في التاريخ ده علي بابا ده ما يجيش فردة كعب مع الناس دي ايه ده علي بابا ما يجيش حاجة فيهم يا أخي حاجة تتعب فتخيل يقول لك دلوقتي لا السبعين مليار دول ده كلام غلط وده كان منشور خطأ ده هي الأسرة كلها بتملك بس خمسة مليار بس مش انتوا اللي كنتوا مصرحين بالكلام ده والقصور انا بستغرب يا اخي اللي ما في واحد سمعنا ان عنده قصر ولا قصرين ولا ثلاثة بالخمسة وعشرين قصر والاربعة وعشرين قصر والعشرين قصر ايه ده والشعب يعني يأكل من القمامة يأكل من الزبالة حسبنا الله ونعم الوكيل ايه ده فساد بمنتهى البشاعة بمنتهى الإجرام ولذلك بقول لك حدث تاريخي في مصر بالذات وكل مدى لسه هتتقلب الأحوال ما هو جاي دلوقتي حبيب أفندي العدلي ده بالك بقول لا ما أنا ما بقاش أنا كبش الفدا لا ده أنا معايا مستندات ومعايا أوراق وأنا هجيب كل دول أنا هجيبهم ما بقاش كبش الفدا وبعدين معلش أنا كنت بنفذ أوامر وتعليمات ومعايا أدلة على كده آه اسمع ربك عز وجل يصف هذه الصورة وهذا الحال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين انتوا اللي وديتونا في داهيه انتم اللي ضيعتونا انتوا اللي علمتمونا السرقه والنهب انتوا اللي وديتونا في داهيه لولا انتم لكنا مؤمنين اه رؤساء العصابات الذين سرقوا البلاد وخربوا الاقتصاد وسرقوا الاموال وهربوها الى خارج البلاد مجالس الشعوب ومجالس الشورى شوف قضية التابع والمتبوع تتكرر في القرآن في كذا موضع من أخطر قضايا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين أنتم أصلا أهل إجرام وأهل فساد وأهل ضلال وأهل انحلال آه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إحنا اللي اتبعناكم وإحنا اللي عاوناكم وإحنا اللي ساعدناكم في سرقة الأموال وتخريب الاقتصاد وتخريب الشعوب وإفساد الشعوب والبلاد إن كنا لكم تبعا في الكفر والإيمان في الهدى والضلال في السرقة وفي نهب الأموال إن كنا لكم تبعا انتوا اللي أخذتوا الكوم الكبير وإحنا اللي أخذنا الكوم الصغير انتوا اللي أخذتوا الكوم الكبير وإحنا اللي أخذنا الفتات اليسير دلوقتي عايزين تجعلونا إحنا كبش فدا إن كنا لكم تبعا وبرزوا شوف كلمة برزوا قال لك البروز يعني الظهور حاجة منتفخة كده كأنها انتفخت تبقى واضحة وبين لكل الناس وبرزوا بعد الاختفاء والاستتار 30 سنة أو أكتر من 30 سنة مختفين مستترين محدش يعرف عنهم حاجة والناس تشتكي والناس تقدم بلاغات لكن تدخل في الإدراج لأنه عصابة مع بعض وما زالت عشان تبقى تعرف حتى الآن رؤوس الفساد قائمة حتى الآن ما فيش ورا راس اتقطعت لحد دلوقتي عشان انا بقول لك ماذا بعد الثوره عشان تبقى بس منتبه ولا راس لحد دلوقتي اتقطعت ولا مليار رجع لحد دلوقتي ما فيش اي اجراء اتاخد وبرزوا لله اه وبرزوا لله ماذا انتم قائلون لله عز وجل يوم القيامه ماذا ستقولون لله عز وجل هتقولوا ايه هيتبرأ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وبرزوا لله وجاء ربك والملك صفا صفا جاء ملك الملوك للفصل بين العباد ما تزعلش لسه في حياة أخرى وفي لقاء آخر وفي موقف آخر إن كنت ظلمت أو أوذيت أو اعتدي عليك أو سرقت أو نهبت بغير حق وما قدرتش ترجع هذا أو ترجع هذا الحق فلسه في موعد آخر وفي لقاء آخر وفي موقف آخر وفي حياة أخرى بين يدي الله عز وجل حينما يجيء الملك وجاء ربك جاء الديان جاء ملك الملوك أمير الأمراء حكيم الحكماء أمير الأمراء حكيم الحكماء جاء الله جاء الله لكي يفصل بين هؤلاء لكي يرد الحق إلى المظلوم ولكي يقتص من الظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته وسار على ضربه حتى أتاه اليقين أي حتى أتاه الموت أما بعد عباد الله لابد أن تكون لك وقفة إيجابية دعك من السلبية زي ما قلت لك الحدث حدث خطير جدا اللي بتمر بيه البلاد الآن وحدث كبير جدا محتاج تكاتف ومحتاج تآلف فيما بيننا ومحتاج تواد وتحاب ونزع الخصومات والمنازعات فيما بيننا الهدف خليه واحد إقامة دولة إسلامية إقامة دولة صالحة أنت مش هتيجي عشان أبقى صريح معاك مش هتيجي في يوم وليلة لأن التغيير بياخد وقت دي حاجة معروفة وهي سنة الله عز وجل في التدرج في التغيير لكن على الأقل أن أنت تبدأ تهيئ الناس لأنه قلت لك الدعائم اللي تقوم عليها الدولة ثلاث دعائم أو ثلاث أسس أول حاجة الدستور والدستور هو دستورنا هو القرآن والسنة وفتاوى الصحابة الكرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة قال لك بدعة ليه قال لك من أسباب الفرقة انتشار البدع بين الناس والتحزبات والتعصبات بين الناس هذا يؤدي إلى الفرقة وهذه قاعدة قعدها الأعداء ويفعلونها ويفعلونها وهي قاعدة فرق تسد اقسم العراق واقسم السودان وبعد كده زي ما قلت لك القسمة لمصر لكن الحمد لله هذه الوقفة أرعبت الأعداء ويكفيك شرف لهذه البلد بالذات أو لمصر بالذات وعلى رأسها هذه البلد السويس إن هذا الشيطان أوباما يذكر اسمها في خطابه الأخير احنا اتعلمنا من الشباب بتاع مصر علمونا الحرية وعلمونا وعلمونا وعلمونا ثم يقول وأخص بالذكر شباب السويس شباب محافظة السويس بالذات إذا الأعداء يهبونك فإياك أن ترضخ مرة أخرى وأن تظهر ضعفك وذلك واستسلامك مرة أخرى فقد مضى زمن الطغيان وقد مضى زمن الظلم والبغي والسلبية المطلقة التي كان يعيشها الناس والهزيمة النفسية التي رسخت في قلوب الآباء وورثوها للأبناء احنا مالنا يا ابني خلينا في حالنا يا ابني خلينا نمشي جنب الحيط ملناش دعوة بحد واحنا اللي نغير الكون الهزيمة النفسية التي أصيب بها الآباء وورثوها لأبنائهم لا دع عنك زمن التواني واعلم أن العمر منتهن وفاني فلا بد أن ترفع رأسك رأسك عاليا لأنك أنت مسلم تعتز بدينك وتعتز بإيمانك والله عز وجل قد كرمك في كتابه على سائر مخلوقاته ولقد كرمنا بني آدم فالله عز وجل قد كرمك فلماذا تهين نفسك ولماذا ترضى بالذل والهوان والخضوع والخنوع والضعف لنفسك وقد رزقك الله عز وجل القوة الآن إن المسلم هو الإنسان إن المسلم هو المكرم إن المسلم هو الراجل بحق أيها المسلم إن هذا العصر ليل فأنر ليل الحائرين وسفينة الحق الضائعة في لج الهوى ليس لها غيرك أيها المسلم أنت ربان السفين محفل الأجيال يحتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك إن المسلم الحق وإن المسلم التقي هو الذي يعظ الناس ويوجههم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم وبالتوبة والإنابة الجماعية لله عز وجل نردنا فلاحا وصلاحا ومجدا وعزا وتقدما وحضارة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالفلاح متعلق بالتوبة يا عباد الله فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله عز وجل لابد أن تكون الأحداث بعد الثورة قد غيرت من حالك من حال بيتك من حال زوجتك من حال أولادك من أخلاقك من معاملاتك من جميع شؤون حياتك لابد أن تحدث أو يحدث لك تغير فإن لم يحدث لك تغير فالقاعدة معروفة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذ أردنا حاكما صالحا يتقي الله عز وجل فينا وفي دينه وفي هذا الشعب وفي هذا البلد فعلينا أيضا أن نصلح نحن من أنفسنا فصلاح الراعي من صلاح الرعية وكما قال الحسن البصري كما تكونون يولى عليكم وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه أعمالكم عمالكم أبى الله عز وجل أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعن عمر لأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم وأعمالنا ظهرت في صورة عمالنا فكما تكونون, كما تكونون يولى عليكم فأصلحوا من أعمالكم حتى يظهر ذلك في صلاح عمالكم وإلا إذا ظللنا على هذه الحال ورضينا بالفساد ورضينا بالبعد عن الله ورضينا بالتبرج والسفور وأكل الربا والظلم ويحسد بعضنا بعضا ويحقد بعضنا على بعض ويخاصم بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا إذا أردنا بأمثال هذه الموبقات المهلكات فلا تنتظر أنت خيرا يبقى لابد من صلاح نفسك وصلاح بيتك وصلاح زوجك وصلاح جيرانك وأهل حيك وأن نتكاتف وأن نتعاون جميعا كما قال الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أقول ما تسمعون اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح نسألك يا مولانا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم تقبلنا في الصالحين اللهم تقبلنا في الصالحين أما من أحيته منا فأحيه على الإسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان ومن توفاته منا فتوفاه على الإيمان اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما ومغفرة ورضوانا اللهم فرج كربنا وكرب إخونا المكروبين فك أسرنا وأسر إخونا المأسورين تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر عبادك الموحدين في شتى البقاع والبلدان يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا اللهم اهد شباب المسلمين واهد بنات المسلمين واهد رجال المسلمين واهد شيوخ المسلمين واهد حكام المسلمين وردنا وإليهم إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه